السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مع يوسف الأحلام يوسف الأحلام لأني بحلم أن كل شاب يكون في عفة يوسف بحلم أن كل الأمة تكون في رحمة ورأفة وعفو يوسف بحلم أن الأمة كلها ربنا يمكن لها مرة تانية زي ما مكن لسيدنا يوسف عشان كده كان يوسف الأحلام وقفنا المرة اللي فاتت مع يعني آه، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قلنا يا جماعة إن المعاصي بيجر بعضها إلى بعض والله العظيم ما في معصية إلا لو سبتها هتلاقيها جرجرت لك معاصي كتيرة جدا ووصلتك لح... يعني شوف لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى الجبل ده كله عبارة عن إيه؟ شوية حصى شوية حصى وبداية الألف ميل خطوة فاوعى اوعى وابعد نفسك عن أي معصية مفيش إنسان معصوم من الذنوب يا جماعة كلنا أصحاب ذنوب كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون لأن التواب ده بيتوب بسرعة ويرجع بسرعة خد بالك من حاجة يعني يعني والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم ولكن احنا المطلوب مننا مع بداية المعصية هت- هتقع في المعصية الحق نفسك وتوب إلى الله سبحانه وتعالى شوف المعاصي جرت بعضها ازاي أخوة يوسف كان حسد أدى الحقد أدى لكذب أدى القتل شوف المسألة عاملة ازاي زي دخان أدى الشيشة أدى الوقوع في الحشيش أو أدى للمخدرات زي نظرة إلى البنت أدت إلى ال- فرجة على يعني كليبات على ممارسة عن- على فاحشة وهكذا المعاصي يؤدي بعضها إلى بعض ولا حول ولا قوة إلا بالله محتاجين نتوب محتاجين نتوب احنا يعني انا بقول ان التوبه قبل كده اتكلمت عن الموضوع ان التوبه كمشروع قومي مشروع قومي بجد احنا عايزين النجاح للامه وعايزين النجاه للامه وعايزين التمكين للامه عايزين نتوب كلنا ما تيجي نتوب لله دي طب تيجي نشوف الصحابه كانوا بيتوبوا ازاي عشان نتوب زيهم ونرجع تاني لقصه سيدنا يوسف لان موضوعنا كله عايزين نقول ان اكبر مشروع واكبر فايده نطلع منها من قصه سيدنا يوسف ان كل اللي كانوا في القصه او اغلب اللي كانوا في القصه ربنا نجاهم في الاخر بالتوبه إخوة يوسف يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين التوبة امرأة العزيز تابت ال ال يعني ال النسوة تابوا واخد بالك فربنا نجاهم بإيه بالتوبة فإحنا محتاجين إن إحنا نتوب عشان ربنا يكرمنا تعالوا نشوف السمات التي كانت تميز توبة الصحابة ويمكن إحنا ذكرناها في دروس أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أول حاجة كانت تميز توبة الصحابة أول حاجة تعظيم الذنب ان كان الواحد فيهم لما يقع في ذنب ولو صغير كان يشعر ان هو كما قال ابن مسعود المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت اصل جبل يوشك الجبل ان يقع فوق راسه والمنافق يرى ذنوبه كانها ذباب جاء على وجهه فاطاح به هكذا وهكذا يعني بلال بن سعد بيقول لك لا تنظر الى صغر المعصيه ما تبصش ان المعصيه صغيره ولكن انظر إلى عظمة من عصيت أنت مش متخيل أنت عصيت مين أنت بتبص عشان هي مع... هي نظرة لا لا لا ما بصش كده بص إن أنت عصيت فاطر السماوات والأرض مالك الملك وملك الملوك أنت مش واخد بالك ولا إيه آه، فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من العصية ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم ومحقرات الذنوب فمثل محقرات الذنوب واخد بالك كمثل رجل أو نذر كمثل قوم نزلوا بأرض فجمع فجاء هذا بعود وهذا بعود ف- فأنضجوا نارا أو فأججوا نارا وإن الذنوب إذا اجتمعت على العبد تهلكه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة تعظيم الذنب تاني حاجة عدم تبرير الذنب أنا وقعت في الذنب ما اقعدش أبرر بقى أقول أنا شربت شيشة عشان معلش عشان أنا ما- ماليش في الحشيش أو مثلا آه، آه، بصيت للبنت ديت عشان أنا بس يعني إيه آه، بحاول برضو أعرف يعني البنات شكلهم إيه ما اقعدش أبرر الذنب يعني أذنبت أتوب وأعترف أقر وأعترف وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى لما مر أبو سفيان والحديث رواه مسلم لما مر أبو سفيان في هدنة الحديبية لما مر على بلال وصهيب وسلمان فقالوا جميعا على قلب رجل واحد والله ما أخذت سيوف الله عز وجل من ع- من عنق عدو الله ما أخذها يعني كانهم بيقولوا كنا نتمنى الرقبة الحلوة دي تطير بالسيوف مين معدي أبو بكر سمع الكلام ده راح للنبي على طول قال يا رسول الله ده بلال وصهيب وسلمان قالوا كذا على أبو سفيان يعني عايز أقول له مش عايزين مشاكل يعني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آه هو أبو بكر الأول راح لهم قال لهم أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم فسكتوا وبعدين راح مشي وراح قال للنبي عليه الصلاة الكلام ده فقال له لعلك أغضبتهم يا أبا بكر أو أكون زعلتهم فوالله لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل رجع أبو بكر مفزوع وراح للثلاثة قال هل أغضبتكم يا يا إخوة قالوا لا يغفر الله لك يا أخي هل أبو بكر بقى برر يعني انه ما عملش ذنب ده هو بي- هو هو خايف يحصل مشكله فعلا كان في هدنه يا جماعه وطبعا هم قالوا الكلمه دي ممكن ابو سفيان يسمعها يقوم يشعل الحرب فابو بكر خايف ف... ف... فكان ممكن يقول للنبي يا رسول الله احنا في هدنه ومش عايزين كلمه توصل لابو سفيان تحصل مشكله ويحصل حرب وانت عارف الهدنه اللي احنا فيها دي كانت سبب دخول ناس كتيره جدا في الاسلام فمش عايزين مشاكل صح كده لكن ما بررش و- وامثله كثيره جدا امثله كثيره جدا السمه الثالثه في توبه الصحابه آه، ما عندهمش ياس ولا قنوط شوف انت عكرمه بن ابي جهل عكرمه ابن ابي جهل لما أسلم في عام الفتح ما كانش عنده يأس ولا قنوط بل قال للنبي عليه السلام والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت إيه أضعافه في نصرتك وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك خدت بالك وبدأ بقى صفحة جديدة و- ويفضل بقى في جهاد في سبيل الله وفي طاعة لله سبحانه وتعالى إلى أن وصل في معركة اليرموك وقال من يبايع على الموت بايعوا 400 واحد لحد ما قتل وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام نفس الحكاية رغم انه كان حبيب للنبي عليه الصلاه والسلام قبل البعثه ورغم ذلك فضل على الكفر على الكفر وعلى الشرك لحد فتح مكه واسلم ولما اسلم قال خلاص صفحه جديده يعني صفحه جديده والله ما وقفت موقفا في عداك الا وقفت اضعافه في نصرتك وما انفقت نفقه في عداك الا انفقت اضعافها في نصرتك وفضل مع النبي عليه الصلاه والسلام لحد ما مات النبي وهو راض عن حكيم بن حزام ويقدر ربنا سبحانه وتعالى بعد موت النبي عليه السلام حكيم بن حزام يروح يحج وياخد معاه ألف ألف إيه ألف شاه ويذبحها ويطعم, ويطعم فقراء الحرم المرة اللي بعدها أخذ 100 ناقة وذبحها وإيه وأطعم فقراء الحرم والمرة الثالثة أخذ 100 عبد 100 عبد خدهم معاه وقال اللهم إني أعتقت رقابهم جميعا فهم أحرار فاللهم أعتق رقبتي من نار جهنم ومات بعد ذلك وهو يقول أخشاك يا رب وأحبك أبو هريرة عنده الشيأس ولا قنوط فضل لحد ما جه في ع- في عام خيبر يعني أسلم قبل موت النبي عليه السلام بأربع سنين وما يأس أبدا بل لازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه ونقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كلها رضي الله عنه وارضاه دي السمة الثالثة يبقى السمة الأولى تعظيم الذنب السمة الثانية عدم تبرير الذنب ما تبررش الذنب وقعت في ذنب اعترف مش عيب ان انت تعترف مش عيب ان انت تذنب لكن العيب ان انت تستمر في الذنب واخد بالك الحاجه الثالثه السمه الثالثه ليس عندهم ياس ولا قنوط السمه الرابعه الرابعه التوبه من قريب إنما التوبة على الله أوجبها الله على نفسه ولم يجيب عليه أحد إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما إن الإنسان لما يذنب ما يستناش أسبوع عشان يتوب لأنه ممكن يتو- يموت قبل ما يتوب انت لو اذنبت نصيحه اخوك الصغير اوعى تنام من غير توبه ويا ريت بقى سيد الاستغفار بقى اللي لو قلته قبل ما تنام ومت تخش الجنه والحديث رواه البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام قال سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بن... ابوء يعني اعترف ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت من قاله في صباحه فمات دخل الجنه ومن قاله في مسائه فمات فدخل الجنه دخل الجنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك التوبة من قريب لها ميزة عظيمة جدا قال ابن عباس لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار يعني ما- ما فيش كبيرة هتستمر تكون كبيرة وانت بتستغفر وبتتوب و- وتتوب منها والصغيرة لو أصرت على الصغيرة قد تنقلب إلى كبيرة لو انك انت يعني ايه جيت بقول لك مثلا مثلا يعني آه، آه، آه، شرب السجاير حرام فبتقول لي يعني كبيرة ولا صغيرة م- مثلا قلت لك صغيرة يا صغيرة طب بسم الله أهي تنقلب إلى كبيرة بل وقد تنقلب إلى أكثر من ذلك إن أنت بتستهين بالله مالك الم- مالك الملوك سبحانه وتعالى ال- الصغائر والذنوب البسيطة اللي الإنسان بيستهتر بيها قد تفعل في إفساد قلب العبد أكتر من أشياء كثيرة جدا زي إيه؟ تعرف حضرتك لو جبت عزك الله حجر وحطيت فوقيه حنفية حنفية بتنقط نقطة نقطة تعال اتفرج على الحجر ده بعد سنة هتلاقي النقطة نقطة ديت عملت حفرة في الحجر نازلة لجوه طب هات نفس الكمية كلها اللي نزلت من الحنفية من يوم ما حطيتها لحد يومنا هذا تمام وادلقها مرة واحدة على الحجر لا تؤثر واضح كده فالصغائر دي تفضل تعمل في قلبك وتفسد في قلبك لحد ما تدمر قلبك كله ولا حول ولا قوة إلا بالله عشان كده من رحمة ربنا إنه فتح لنا باب التوبة إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ويقول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا جل وعلا جل جلاله يا جماعة يعني أنا مستغرب إزاي إن إحنا عندنا يقين ومصدقين كلام النبي وعارفين إن ربنا جل جلاله ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله كل ليلة إلى السماء الدنيا ومع ذلك قل من يستيقظ قل من يقوم قل من يقول يا رب اغفر لي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة نزولا يليق بجلاله وكماله فيقول هل من داع يدعوني فأجيبه هل من سائل يسألني فأعطيه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له إلى أن يطلع إلى أن يطلع الصبح السمة الخامسة وأنا بقولهم بسرعة كده من سمات توبة الصحابة اتباع السيئة بالحسنة يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن سيدنا عمر لما من كم كان من ضمن بنود الحديبية يا جماعة صلح الحديبية إن لو جه واحد مشرك عايز يسلم المسلمين يردوه ولو جه واحد مسلم عايز يرتد المشركين يقبلوه طبعا دي يعني كانت في نظر الصحابة كانت مصيبة لكن النبي المؤيد بالوحي من السماء شايف قدام عينيه شايف قدام هم باصين تحت رجليهم مش واخدين بالهم واخد بالك فقبل النبي ذلك إيه الصحابة مش مصدقين نفسهم ازاي طيب إيه سيدنا عمر طبعا كان اكتر واحد طبعا اتضايق وقال يا رسول الله ألست رسول الله قال بلى إيه ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال فلما نعطي الدنية في ديننا قال أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري يوم عمر بن الخطاب يروح يسأل أبو بكر الصديق برضه يقول له يعني أليس رسول الله حقا قال بلى أليس ألسنا على الحق وعدونا على الباطل فلما نعطي الدنية في ديننا يوم أبو بكر أي نفس الكلام يقول له هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره استمسك بغرزه فإنه على الحق يوم عمر الخطاب يعمل ايه هو حس ان هو عمل معصيه كبيره لانه جادل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بيه يقول فعملت لذلك اعمالا اعتقت بقى وصمت وصليت قيام ليل واستغفرت وقران وذكر لله وعملت اللي ما يتعملش علشان ديت تبقى مكان دي وتشيل دي واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن عشان كده بقول عايزين نخلي التوبة مشروع قومي تعالوا نخش على الآية رقم 10 يقولوا بقى إخوة يوسف هم قالوا إيه قالوا اقتلوا يوسف ها أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا بعد إيه قوما صالحين أم واحد طلع منهم مين اللي خلاه يقوم يقول الكلام ده كله الله عز وجل هو الذي أنطقه هي كده ملهاش غير كده إن يكون إن واحد يطلع منهم وبدل ما تقتلوه لا يا جماعة اعملوا كذا فالتخفيف والرحمة دي جت من عند مين ان ربنا سبحانه وتعالى القى في روعه في روعه هذا الرجل ان هو يقول الكلام ده لان كان ممكن فعلا يجمعوا على قتل يوسف عليه السلام ولكن ما كانش لهم طريق ان هم يقتلوا سيدنا يوسف لان ربنا اراد له ان هو يمكنه على ارض مصر وانه يكون نبي وانه انه يجلب الخير للامه المسلمه بفضل الله سبحانه وتعالى في كل اقطار الارض يعني الموضوع كبير قوي قوي قال قائل منهم الايه رقم 10 قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه, وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين يا سلام يعني عايز يقول إيه هو الراجل ده عايز يقتل ولا مش عايز يقتل هو عايز يقتل بس عايز يقتل بطريقة شيك شوية يعني بدل ما تمسكوا السكينة يا جماعة وتقتلوا يوسف عليه السلام وبدل ما تروحوا مثلا تمسكوه وتقوموا شاقين بطنه ولا عاملين حاجة لا انتوا ترموه في غيابة الجب شوف كلمة غيابة يعني ايه انا عايزكم تغيبوه في مكان محدش يعرف يوصل له ابدا والكلام متناقض طبعا فالقوه في غيابه ايه الجب واخد بالك وبعدين بيقول لك ايه يلتقطه بعض السياره طب السياره هيجيبوه منين لما انت بتقول غيابه الجب يعني انت بتقول ايه حطوه في مكان ما فيش بني ادم يعرف يوصل له رغم ذلك بتقول ايه يلتقطه بعض السياره فهو عايز يقول ايه انا عايز اقتله بس مش عايز احس بالذنب يعني انا مش عايز مش عايز اكون انا اللي بقتله قتل مباشر لا انا عايز اكون يعني ايه يعني اتسبب في قتله بس مش أنا مش انا اللي قتلته يعني لما اجي اتسال بعد كده انت انا انا ما قتلتش انت واخد بالك المساله عامله ازاي شوف المكر والاحتيال عجيب القوه فين في غيابه الجب الجب بالبئر طب في في, في اطراف البئر لا لا لا تحت خالص ونقوله بير بقى يكون غويط قوي قوي يكون يعني ما حدش يعرف يوصل له خالص وده الحنين اللي فيهم يعني تخيل حضرتك ده ابو قلب حنين يعني ابو قلب رقيق ده واخد بالك اه يعني ده ده, ده الحنين اللي فيهم بيقول لك والقوه في غيابه الجب ان كنتم فاعلين تخيل بقى معايا طفل صغير عنده 12 سنه شوف المأساة بقى عايزك تحس معاه بجد والله العظيم اخويا وحبيبي حس معاه بالمأساة الفظيعة دي طفل صغير هيترمي في غيابة الجب في بئر لوحده هيقعد فيه ثلاث ايام ثلاث ايام لا اكل ولا شرب وموجود في الجب ده حيات وافاعي وعقارب ومصايب ولو حتى نجا من الجب وطلع الذئاب محاوطة ال- الجب من كل مكان فوق ده كله جردوه من ملابسه عرفت منين وجاءوا على قميصه بدم كذب الله مش قلعوه القميص قلعوه القميص لدرجة ان جاء في بعض الاثار وإن كان ضعيفة ان هو بدأ يسألهم طب اتركوا ليه قميص طب طب ما فيش تخيل بقى طفل في ال في ال في, ال في ال يعني صبي صغير في مكان بالمنظر ده احساسه يبقى ايه الالام اللي يكون حاسس بيها يعني الحقيقه يا جماعه شوف اخوه بقى اللي قال لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب هو عايز يقتله بس بيحتال بيحتال في طريقه توصله لقتله من غير ما هو يحس باللوم وياما ناس في زماننا بتحتال ياما ناس والله العظيم بتحتال علشان توصل لمال حرام ويبرروا لنفسه يقول لا ما اصل مش واخد بالك اصل اصل اصل المقاوله ديت هو هو تبع شركه مثلا من الشركات واخد بالك يقول لك اصل الارض دي لازم تتفحت تاني عشان نركب ال- الميه بعد ما ركبنا الكهرباء مع ان هو كان ممكن هو فاحت كان يركب ميه وكهرباء لكن عشان مقاول يد مقاول يحتال في اكل الحرام ويقول لك اصل لا اصل مش واخد بالك اصل الماده دي لو اتحطت على الماده دي هتعمل مش عارف ايه لكن احنا لو زودناها بكذا يعني ممكن تعمل ماده ثالثه فيبقى الانتاج مش عارف ازاي المهم ان هو يحتل باي طريقه وانتوا عارفين بقى الحيل كتيره وكل شغلانه ليها الحيل بتاعتها ياما ناس بتحتال في اكل الحرام ويبرر لنفسه اكل الحرام وياما ناس بتحتال عشان تاكل مال غيرها وياما ناس احتالت علشان ياكل ميراث اخواته وياما ناس بررت ياما شباب لما ابوه مات وساب له اخته المسكينه قعد يحتال ويبرر ويقول طب هي محتاجه ما هي ما هي متجوزه ما هي يعني خلاص طب تورث ليه طب مش عارف ايه طب ما هي مش محتاجه طب ما هو اصل اصل ابوها كان الحمد لله كان مديها برضه و- ومش عارف ايه وهكذا ياما ناس بتحتال في زماننا ده ولا حول ولا قوه الا بالله اسال الله عز وجل ان يتوب على كل العصاه اخويا وحبيبي نطلع من الحته دي بنقطه مهمه قوي قوي ان يا ريت كل واحد فينا يقعد مع نفسه جلسه محاسبه جلسه محاسبه ي- ي- يراجع فيها نفسه ايه اللي انا عملته غلط او ايه اللي انا بعمله غلط علشان اراجع نفسي وابعد عن الغلط ده علشان اقدر اعيش حياتي بما يرضي الله سبحانه وتعالى اوعى تزين لنفسك باطل في يوم من الايام يعني شوف يعني بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذير هتيجي يوم القيامه هتقعد تقول هتكذب على مين انت واقف بين ايدين ربنا الملك الحق سبحانه وتعالى هتقف بين ايديه وهيسألك عن كل صغيرة وكبيرة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أخويا وحبيبي اوعى الشيطان يضحك عليك واوعى نفسك تغرك وتقعد تقول لا أصل أنا عملت كذا عشان كذا أو هعمل كذا عشان كذا أنت أضرب نفسك أنت عارف إذا كنت على حق ولا على باطل والدنيا ما تستاهلش إن إحنا ناكل مال بعض وننصب على بعض ونضحك على بعض ونرتشي وناكل الحرام ونقبل على نفسنا لقمة حرام لقمة واحدة حرام حبيبي في الله لا يرفع لك بها دعاء أربعين يوم أربعين يوم بل ولا يقبل لك عمل أربعين يوم أخويا وحبيبي الدنيا مش مستاهلة الدنيا كلها هتعدي وهتعدي بحلوها وبمرها واللي كل كباب زي اللي كل فول واللي ما كلش زي اللي, اللي اللي كل كباب والدنيا كلها هتعدي ومحدش بياخد اكتر من رزقه وفي السماء رزقكم وما توعدون والله الرزق اللي ربنا كاتبه لك هتاخده لو ان ابن ادم حديث النبي عليه السلام لو ان ابن ادم هرب من رزقه لادركه رزقه كما يدركه الموت زي ما الموت بيجري وراك وهيدركك هيدركك كل نفس ذائقة الموت وفي نفس الوقت هتبقى بال- بالقياس يبقى كل نفس برضه هتذوق هتذوق الرزق برضه وهتاخد الرزق من ربنا مقدره لك محدش هياخد رزقك أبدا أخويا وحبيبي تعالوا نخش على الآية الآية 11 للآية 14 تعالوا نشوف هم بعد ما قالوا آه، يعني اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو, يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين وبعدين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين طب هننفذ ال- ال- المؤامرة دي إزاي المؤامرة حاضرة خلاص اتفقنا خلاص يا نقتله يا نرميه في غيابة الجب طب خلاص نرميه في غيابة الجب طب ناخده ازاي شوف بقى المو... ال... ال... الايه المراودة الماكرة عملوا ايه دخلوا بقى عليه على سيدنا يعقوب وقالوا له، قالوا يا أبانا ما لك لا يا شوف شوف ال- الكلام شوف سبحان الله كلام تحس ان كله سامحني يعني كله كده مكر و- ويعني ربنا يعافينا يا رب العالمين قالوا يا أبانا شوف ال- النعومة بقى تحس كده ايه انسان المكر تحس انه ناعم خد بالك قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف خد بالك بقى وإنا له لناصحون بالتأكيد اهو يعني عايزين يقولوا ايه انت خايف عليه مننا ليه ما انت عارف ان احنا بنحبه ونحب له الخير و- وده اخونا وحبيبنا و- ونتمنى له الهنا كله وال... وال... خايف عليه مننا يعني كاد المريب ان يقول خذوني يعني تاخد بالك يعني كادوا ان يقولوا له ده احنا ناويين له عمليه سوداء بس مش عارفين انت قلقان ليه يعني فاهم ازاي؟ اه مالك لا تامنا على يوسف يعني هو طب هو قال لكم انا ما بامنكوش على يوسف لا هو بس هم عارفين ان هم نيتهم وحشه وهو عارفهم وهو فاهمهم كويس انت واخد بالك المساله عامله ازاي يعني هو من غير ما يحصل ما يحصل اصلا اي موقف بينهم سيدنا يعقوب دارسهم وفاهمهم وعارف نفسياتهم كويس جدا جدا ف- فخايف على على يوسف عليه السلام منهم قالوا ما لك لا تامنا على يوسف ويعني وإنا له لناصحون طب عايزين إيه؟ أرسله معنا غدا ما قالوش النهارده بقى ليه عشان لو قال النهارده كانوا هم برضه أذكياء عشان ما يحسش إن هم مستعجلين على حاجة معينة قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون ادونا بكره يخرج معانا هيتفسح ياكل ويشرب من اطيب انواع الاكل وفي نفس الوقت يلعب معانا بقى وينبسط ويجري ويلعب ويهيص وده برضه يعني صبي صغير واكيد نفسه برضه يعني ينطلق شويه يعني وانت عارفين قد ايه فرحه الاطفال بان انت تحطهم في جنينه واسعه وتجيب لهم اي حاجه يقعدوا يلعبوا بيها بينبسطوا جدا ويبقوا في غايه الفرحه ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون قال لهم ايه قال اني لا يحزنني أن تذهبوا به أنا ما أقدرش أصبر على بعد يوسف بالذات وبحزن جدا لما يكون بعيد عني إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون أنا خايف عليه لأن المنطقة دي كان فيها ذئاب كثيرة فخايف إن أنتوا تلعبوا معاه شويتين وبعدين تقعدوه وما تاخدوش بالكم منه يجي الذئب ويقوم واخده وده طفل صغير وأنتم عنه غافلون راحوا مأكدين له بقى قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة احنا ده انت شايف احنا ما شاء الله عشرة وكبار وصحة ويعني محدش يقدر علينا يعني قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون الله طب آه، السؤال اللي عايز أسأله وأكيد أنتوا عايزين تسألوه هو سيدنا يعقوب قلقان منهم وعارف نفسياتهم وهم عارفين ان هو عارف نفسياتهم طب هو أرسله معاهم ليه؟ مش هو في النهاية أم، أرسل معاهم سيدنا يوسف؟ آه ليه؟ رغم إن هو عارف نفسيتهم وعارف هيعملوا إيه أو أو مش متخيل يعني بس عارف إن هم يعني نيتهم معاه من ناحيته مش كويسة لأسباب السبب الأولاني إن سيدنا يعقوب عارف إن هم بيكرهوا يوسف وبيحقدوا عليه وبيحسدوه لكن كأب ما كانش يتخيل أبدا إن الحقد والحسد يوصلهم للرغبة في القتل انت كأب وعندك ولادك أربعة ثلاثة بيحقدوا على واحد ممكن تتخيل ان هم يبقوا يعني أنانيين ياخدوا حاجة ويحرموا منها يتفسحوا ويسيبوه يستندلوا معاه في موقف أو اتنين أو تلات إنما يقتلوه لا أنا لا أتخيل أبدا ابني يقتل ابني ده مش ممكن دي آخر حاجة تخطر على بالي فعشان كده ما كانش يخطر على باله الحتة دي أبدا الحاجة التانية خاف إن هو يمنع يوسف عنهم يزداد الحقد والحسد ويوصل لمرحلة ما يقدرش يلمها فحب يقرب ما بينهم فقال أبعته معاهم يمكن لما يخرجوا بيه أنت عارف أحيانا وأنت قاعد في البيت وولادك حواليك ربنا يبارك لكم في أولادكم يا رب وأنت قاعد في البيت وولادك حواليك أحيانا ممكن أحيانا تقسو على ابن أو أو ابنة من أولادك لما تيجي تخرج معاه في الشارع فترى حجمه الصغنطوط ده انت شايفه في البيت فمش واخد بالك ان ده طفل صغير فلما تيجي تخرج معاه في الشارع فتلاقي ان طفل صغنطوط ماشي كده يعني ما- حجمه حاجه صغيره كده وسط الناس تقول سبحان الله بقى انا كنت بأس على النون الصغنطوط ده يعني معقوله انا كان قلبي قاسي للدرجه دي فخروجك مع ابنك بيحنن قلبك على ابنك كتير جدا خدت بال حضرتك يعني هو فعلا سيدنا يعقوب عليه السلام ما كانش متخيل ان ممكن توصل ال- الحقد والحسد في قلب ولاده لمرحلة ان هم يقتلوه وزي ما قلت لك لو انت اب وعندك اربع اولاد ربنا يا رب يبارك في اولادكم جميعا يا رب العالمين وابن منهم يعني ثلاثة بيحقدوا عليه ممكن تتخيل هم يحرموه من حاجة او يمنعوه من حاجة او يعني يستأثروا دونه بحاجة انما لا يمكن يقتلوه فده اللي خلى سيدنا يعقوب يرسل سيدنا يوسف مع اخوته عشان يرضع ويلعب وقال ربما لما يشوفوه مع صغر سنه وحجمه الصغير ده يمكن يصعب عليهم يمكن يتألف قلبهم يمكن يحبوه أكتر وأكتر يمكن يحسوا فعلا إن طالما أبونا مش خايف ع- مش خايف عليه مننا يعني يعني لازم إحنا كمان نحافظ عليه ناخد دروس حلوة أوي أوي من الحتة ديت ان انت الانسان الحسود لا يمكن تصدق له وعد ابدا ما دمت تاكدت ان هو انسان حقود وحسود لا يمكن يكون لي وعد تصدقه ابدا ولذلك سيدنا يوسف سيدنا يعقوب لما خاف عليهم من يوسف كان كان بالذئب عنهم يعني هو عايز يقول ايه بيقولوا اخاف ان ياكلها الذئب وايه وانتم عنه غافلون هو عايز يقول لهم انتوا انا خاف عليهم من منكم انتوا مش من الذئب بس هو كان بالذئب عشان يحسسهم ان هو خايف على يوسف الحاجة التانية اللي بيقولوا إن البلاء موكل بالمنطق إزاي؟ اتقال في بعض ال- الآثار إن سيدنا يعقوب شاف في المنام رؤية إن يوسف عليه السلام الذئاب شدت عليه وأرادت أن تفترسه فخاف عليه فمن اللحظة دي هو خايف عليه من إيه؟ من الذئب فقال لهم وأخاف أن يأكله الذئب الحاجة الثالثة إن أنت أوعى تلقن الخصم بتاعك حجته ليه؟ انت عارف ان اخوة يوسف لما كانوا عايزين ياخدوه عشان يرموه في غيابة الجب هم كانوا عمالين يفكروا هم العشرة بيفكروا طب هنقول ايه لأبين لأ- لأ- لأبينا يعقوب لما نرجع هنقول له عمل ايه طب هو ما هنرجع من غيره طب هنقول له عملنا فيه ايه عملنا فيه ايه فهو لما قال لهم واخاف ان ياكلها الذئب قالوا بس هي دي الحته اللي احنا عايزينها هنقول له انت شوف انت كنت خايف من ايه اهو حصل اللي انت خايف منه يبقى هو اللي لقنهم ايه الحجه زي انت لما تكون واقف مع واحد بيحقد عليك او بيحسدك وتقول له والله انا خاف اني فلان يعمل فيا كذا اقول لك بس حلو انا اصلا بحقد عليه وبحسده يبقى انا اخلي فلان يعمل فيه كذا انت واخد بالك فقال لك لا تلقن خصمك حجته ابدا اوعى تعملها لان انت كده بتقويه على انه ايه يعني يأذيك عياذا بالله الحاجه الرابعه جواز اللعب المباح الذي ليس فيه معصيه سيدنا يعقوب لم ينكر عليهم لما قالوا ايه ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وان له لحافظ ما قالهمش ايه اللعب حرام وما يصحش وعيب وحد فيكم يفكر في اللعب بعد كده لان كده ما يصحش انتوا اولاد نبي ما لهمش كده فده دليل على ان اللعب المباح ما دام انه لعب مباح ما فيهوش اي حاجه يا جماعه طب تذكر لنا برضو بعض الادله من السنه كده على ان اللعب الحلال مباح اه طبعا النبي عليه السلام لما كان الاحباش جم المسجد وكانوا بيتدربوا على الحراب ويعملوا شويه العاب كده جميله نادى على عائشه وعشان تتفرج وحطت هي رأسها عند أو أو أو يعني المنطقة دي كده على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت تتفرج حد ما لا شبعت يا عائشة تقول له لسه يا رسول الله وهي خلاص شبعت بس ليه كنت أختبر مكانتي عند رسول الله عايز أشوف مكانتي وقدر عند النبي قد إيه لحد ما في الآخر خالص بقى خلاص اتأكدت إنها يعني إيه غالية عند النبي عليه الصلاة والسلام تماما قالت شبعت يا رسول الله الحديث الثاني رواه أحمد بسند صحيح أنا والحديث الأولاني في البخاري ومسلم الحديث الثاني لما النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام كان في إحدى السفريات وكان معاه عائشة وبعدين قال للجيش آه، اسبقوا آه، او آه، ت- تقدموا فتقدموا فقال لعائشة سابقين قالت له سابقك فراح مسابقها راحت سابقاه كانت لسه بقى صغيره كده ولم تحمل اللحم بعد كده تخنت شويه وحملت اللحم وبعدها بكام شهر النبي مش نسالها بقى فجه برضه كانت خارجه معاه برضه في سفريه كده قال للجيش تقدموا فتقدموا قال لها تسابقين قالت له سابقك قالت فسابقني فسبقني فقال هذه بتلك اهو لعب مباح و- وحاجه جميله والحديث الثالث ان امنا عائشه بتقول وده البخ- في البخاري ومسلم ان كان عندها بعض ال- ال- البنات بتلعب بها العرائس وكده وكان لها صاحبات صو- بنات صغيرين بيلعبوا فكان لما يخش النبي كانوا يتسربوا كده ويبعدوا ايه خايفين يعني في يعني برضه النبي ليه هيبه صلى الله عليه وسلم فلما النبي يشوف كده كان يخرج بره وايه ويقول لهم خشوا لعائشه العبوا معاها خدت بالكم وبعدين كان آه، في ابن آه، ولد صغير اخو انس بن مالك كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يداعبه ويلعبه ويقول يا ابا عمير ما فعل النغير يبقى اذا يا جماعه ناخد بالنا كويس جدا جدا ان نحرص على ان اولادنا ما يحملوش الحقد من ناحيه بعض وان احنا نحاول بقدر الامكان نالف بين قلوبهم على قد ما نقدر وان قد ايه الانسان الحقود ممكن حقد او حسد لو فضل سايب نفسه للحقد والحسد ممكن يوصله لاشياء اكبر من كده اسال الله عز وجل ان ينزل الحقد والحسد من قلوبنا اجمعين جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته